وأسرار وبيان في هذا القرآن تأمل وادع الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب من على هذه الشاشة الطيبة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم ونبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد في سبيله جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمره وجاهدهم به جهادا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله فوصلا بما سبق ومع الحلقة الرابعة من السلسلة المباركة سلسلة آية العنكبوت في سورة العنكبوت نتحدث بمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة عن أمرين نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا أن ننتهي من سلسلة العنكبوت اليوم أو كما يقدر الله عز وجل وفي الحقيقة الإعجاز اليوم إعجاز مذهل في خلق الله عز وجل لهذا الكائن العجيب الإعجاز يتحدث الليلة عن التمويه عن الخداع وكما قلت أحبتي في الله إن العنكبوت مخلوق يعني إذا كان يجوز الحب والكره في الكائنات فإني لا أحبه ويكفي أن الله عز وجل ضربه مثلا للذين يتخذون من دون الله أولياء فهو حقيقة مثل معجز وقلت لما لم يختار الله عز وجل النمل أو النحل اختار كائن فعلا مشابه تماما مماثل تماما اسقاط مباشر تماما على اولئك الذين يتخذون من دون الله اولياء فيتوجهون إليهم بالحب أو الولاء أو الأمل أو الرجاء أو الرغبة أو الرهبة أو التوكل أو التفويض أو التسليم أو السؤال أو الاستغاثة أو الاستعانة هؤلاء البشر حقيقة كالعنكبوت فيه التمويه وفيه الخداع وفيه الخبث وفيه إن صح التعبير العامي المصري اللف والدوران هذا هو العنكبوت وهذا مثل معجز في كتاب الله عز وجل نبدأ بأول سورة يعني عشان الوقت أول سورة إن ألوان الزهور والعنكبوت في هذه السورة متطابقة جدا لدرجة أن بعض الحشرات تحسب العنكبوت زهرة وتهبط عليه إن قدرة الله عز وجل هي التي جعلت هذين الكائنين الحيين يعني العنكبوت والزهرة متكيفين بعضهما مع بعض إلى هذه الدرجة وجعل لهما لونين متطابقين قديما كنا نمثل بالحرباء ولكن يعني العنكبوت فاق الحرباء عنكبوت يتشكل أي أشكال ويتلون أي ألوان وسبحان ربي الذي ضربه مثلا لأولئك المنافقين والخادعين أولئك أصحاب النفوس الملتوية أصحاب النفوس الملتوية كالعنكبوت آه، جزاك الله خيرا يعني أنت لما تيجي تتأمل الصورة لا يمكن تقول لي ده عنكبوت على ظهره زي آخر صورة عرضناها الحلقة اللي فاتت وهي دي الصورة اللي قدامك دلوقتي عنكبوت أصفر اتلون بلون الزهرة اللي هي واقف عليها علشان لما تيجي النحلة أو الذبابة أو أي حشرة عايز يصطادها آه، ما تشوفش إلا الزهرة تنزل على الزهرة هو يصطادها يتنكر هذا العنكبوت داخل الزهور ويتغذى على النحل الذي يهبط عليه ويستخدم العنكبوت السرطاني كما قلت قدرته على تغيير لونه بحيث يماثل اللون الأصفر أو الأبيض الموجود في وسط الزهرة يعني ما يكون الزهرة صفرة وعايز يتوجد في منتصف الز... في وسط الزهرة ووسط الزهرة أبيض يبيض سبحان ربي العظيم ويخفي أرجله تماما في وسط الزهرة ويمتنع عن الحركة تماما حتى ينتظر الفريسة السورة اللي بعدها بالإضافة إلى تمتع العناكب بنفس درجة لون الأزهار شفت انت تعرف تطلع لي العنكب من الزهرة اللي واقف عليها أتحداك هو اللي هو إن هو فيه لا يمكن يعني تطابق غريب هو يتمتع بالأشكال نفسها دي الصورة الجانبية يضاهي العنكبوت الرمال دي الصورة اللي بعدها يا ريت تجيبها يا استاذ محمد عشان ايه هيشوف الرمال هنشوف الرمال آه شفت اللي على الصورة على اليمين ديت تعرف تطلع العنكبوت بص كده كويس تعرف تطلع العنكبوت من على الرمل يصطاد عنكبوت الكيروس تن ليلا وفي الفجر يفكك شبكته وينتظر الليل مرة أخرى يقوم الغصن الصغير الذي يشبهه شفت الصورة على الشمال أخي الحبيب بص كده شوف الصورة على الشمال في غصن وفي عنكبوت العنكبوت زي الغصن بالظبط خلي بالك يعني لون نفسه وشكل نفسه كالغصن تماما هذا الغصن وهذا العنكبوت سبحان ربي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى من اللي علمه وادي صورة الرمل والعنكبوت عليها تعرف تطلع عنكبوت من على الرمل بيصفر زي الرمل بالظبط نرجع تاني للصورة اللي, اللي قبلها على طول اللي قبلها الصورة البنفسجي ديت نرجع لها تاني سبحان الله لابد أن تدقق بشدة كي تميز العنكبوت عن خلفية العنكبوت يعني تمويه وخداع وحرباء ولف ودوران وخبث وتلاقي الذين يتخذون من دون الله أولياء جزاك الله خيرا أستاذ محمد يعني بخمسين وش بمية بميتين وش لأنهم يعبدون آلهة شتى إنما الذي يعبد الله وحده له وجه واحد متوجه إلى الله الواحد ما هي هو ده التوحيد إني وجهت وجهي ها إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وجه متوجه وجهة واحدة ما هو ده معنى التوحيد ده معنى التوحيد إنما المنافق والمخادع والعنكبوت واللي له ألف إله فمع كل إله بوش بوجه يعني فبتبص تلاقيه آه، بيتلون في- حسب المكان وحسب الزمان له كم شخصية شخصية المنافق ده شخصية عجيبة على الأمة أن تدرس شخصية المنافق دراسة علمية نفسية على ضوء الكتاب والسنة حقيقة يعني طيب السورة اللي بعدها سورة ايه سورة النمل دي سورة سورة نمل دي يا اخي الحبيب لا مش نمل تعرف السورة دي سورة ايه ده سورة ع- عنكبوت برضو عناكب بس بتحاكي النمل يا بتحاكي النمل يعني ايه بتحاكي النمل يعني بتتشبه بالنمل سبحان الله لهذه الدرجة من التطابق سبحان الله يعني إذا سئلت عما يمكن خلي الصورة أستاذ محمد إذا سئلت عما يمكن أن تراه في الجانب الأيمن العلي من الصورة سوف تقول إنها بضع حشرات من النمل فوق ورقة نبات شوف ورقة النبات الخضراء أنت هتقول على طول ده شوية نمل ماشيين على على ورقة نبات خضراء ولكن الشيء الذي يظهر تحت الورقة في الصورة ليس نملة بل هو نوع من العنكبوت الوثاب اسم العلم كذا مش مهم أشغل أشغلك بالأسماء يعني الطريقة الوحيدة لتمييز هذا العنكبوت عن النملة هي ايه زي ما قلنا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت هي في عدد الأرجل لأن العناكب لها ثمان أرجل ثمانية أرجل النمل له ستة أرجل فقط ستة أرجل فقط يعني دي الطريقة الوحيدة اللي تفرق النملة عن العنكبوت النملة حشرة العنكبوت عنكب إن أنت تعد رجليه لقيتها ستة يبقى نملة لقيتها ثمانية يبقى عنكبوت خلاص كيف يستطيع العنكبوت الوثاب أن يخدع النمل يعني إيه يخدع النمل ده جاسوس ده جاسوس بالظبط زي ما بتبعته الدولة يروح يتنكر ويتعلم لغتها ويتعلم آه، سلوكيات آه، أهلها ويتكلم اللغة واللهجة زي ما حصل في بلاد كتيرة جدا جدا إنه يقوم بذلك ليس عن طريق التشبه بمظهره فقط بل أيضا عن طريق محاكاة سلوكه الله ده الموضوع كبر بقى ده الموضوع كبر ده جاسوس آه، من قبل الموساد أو السفاك أو السي اي اي أو جهاز مخابرات خطير جدا جدا يا ده بيروح درس حياة النمل هو بقى طبعا داخل مملكة النمل هو رايح مملكة النمل يعمل ايه يدرس حياة النمل ولهجات النمل وأصوات النمل بل أعجب من كده ها يحاكي ويشبه مشية النمل سبحانك يا رب فمثلا مثلا يعني خليك متابعني يا اخي الحبيب لكي يخفي العنكبوت الوثاب عدد ارجله هو طبعا هم ثمانية عدد ارجل العنكبوت كام زي ما قلنا ثمانية طب النملة ست يعمل ايه يقوم مخبي الزوج الاولاني من ال- من الرجلين ويعملهم كانهم قرون استشعار بتاع النملة بقى هو عنده ست ارجل الوقت يا سلام ده معنى كده انه عد عدد ارجل النمل وعد عدد ارجله هو لا ارجله ثمانية وله ارجل النمل تا ايه ست فيعمل ايه يقوم مطلع رجلين رجلينه الاولانيين عشان يخليهم زي قرون الاستشعار بتوع النمل عشان يبقى زي النمله بالظبط سبحانك يا رب جزاك الله خير انت شفت ال- ال- اللي حصل ده يعني اللي حصل ده الحقيقه مذهل يعني يعني هو آه، جاسوس داخل مملكة النمل عشان النمل ما يكتشفوش هو طبعا داخل عشان يصطاد عشان النمل ما يكتشفوش يبتدي يتنكر تنكره أول تنكر يعمله يقوم جايب رجلينه الاولانيين الدمانيين يقوم تطلعهم فوق كده يعملهم كقرون استشعار آه، زي بتوع قرون الاستشعار بتوع النمل ادي اول حاجه آه، وبعدين يحاكي النمل في مشيتها زي ما هنشوف الوقت يبقى احنا دلوقتي عايزين نفكر تفكير نرد بيه على بتوع التطور دول يعني العنكبوت دلوقتي قادر على الاحصاء يعني عارف عدد ارجله وعدد ارجل النمله وبعدين قارن بينهم وبين بعض وبعد أن أدرك الفرق, أدرك الفرق فهم أن عليه أن يتخلص من الأرجل الزائدة وبطريقة واعية جدا سبحان من علمه جعل رجليه الإضافي- الإضافيتين تشبهان قرون الاستشعار عند النملة انت شفت روعة زي دي ولا إبداع زي ده ده إبداع مخلوق إبداع إيه مخلوق مخلوق أنت بتشيله من على الحيطة كده أو وبتحتقره وقالوا ان رب محمد تبارك ذي الجلال والاكرام يذكر الذباب والبعوض والعنكبوت في كتابه استهزاء طب اشوف طب اعمل انت زي العنكبوت سبحانك يا رب طب الصورة الصورة اللي بعدها يا أستاذ محمد سبحانك يا رب الصورة دي شفت الصورة دي الصورة ديت لنمل ولا العنكبوت طيب اختبر ذكائك كده الاثنين اللي على الطرف دول نمل اللي في الوسط عنكبوت طب عرفتها منين من عدد الارجل بس شوف الى اي مدى العنكبوت غير لونه وغير شكله عشان لما يدخل جاسوس يعني من مملكته لمملكة النمل من النمل ما يعرفوش لانه لو النمل عرفه هيقتله يبقى انتهت القصة منذ خلق الله العنكبوت وخلق الله النمل انتهت القصة دي ولكن كونه يعمل دي لغاية دلوقتي معناه ان مفيش تطور بقى ولا حاجة ده من يوم ما اتخلق هو كده من يوم ما ربنا خلقه وهو كده من بين الحشرات الثلاث الموجودة في الصورة الحشرتان الموجودتان على الجانبين نملتان الحشرة الموجودة في الوسط عنكبوت والثاب يكمن الفرق بين العناكب والنمل في أن للعنا- للعناكب زوجا إضافيا من الأرجل اللي هو هيطلعوا فوق ويعملوا إيه؟ آه هنا آه، لابد نقول ان النم العنكبوت من الناحيه الجسمانيه مخلوق مختلف تماما عن النمله جزاك الله خيرا نتكلم بقى شويه ولكي يتشبه العنكبوت بالنمله لا يكفي ان يرفع رجليه في الهواء ويعمل كده ده حركه عبيطه حركه يعني ما تنفعش لسه لسه عايز يعمل حاجات تانية اذ يجب عليه كذلك أن يحاكي النملة في مشيته يعني يمشي زي ما النملة تمشي وللقيام بذلك يجب أن يكون خبيرا في المراقبة ده لابد يدخل ويراقب النمل كويس قوي ويشوف النمل ماشي ازاي عشان يمشي زيه يبقى ايه يبقى يكون خبير في المراقبة كما يجب أن يكون خبيرا أيضا في تجسيد ما يراه زي الممثل الذي يلعب دورا ينطق أو الجاسوس اللي هو بيتدرب سنوات طويلة على عمله ازاي يتنكر ازاي يتكلم ازاي يحاكي سلوك الناس ازاي ازاي وهكذا طبعا العنكبوت في هذا بيستخدم طرقا في المحاكاة تتطلب التفكير والتنفيذ وإدراك التحولات الجسدية الضرورية أثناء القيام بها ولن يجد الشخص المفكر الذكي صعوبة يعني اللي بيفكر بعقله احنا قلنا القرآن دايما بيخاطب أصحاب العقول القرآن أفلا يعقلون أفلا يبصرون أفلا يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قلت إن العقل مشتملاته في القرآن ذكر 300 مرة فأي شخص عاقل لابد يدرك أن العنكبوت لا يستطيع أن يرفع كل هذا من عند نفسه يعني لابد يعني هو إذا كان له مخ فهذا المخ غير قادر على مثل هذا النوع من التفكير إذا ما هو مصدر قدرات العنكبوت خلي بالك التطوريين والماديين التطوريون والماديون والعلمانيون يستميتون يعني هي استماتة في إنكار وجود الخالق جل وعلا بيحشدوا البراهين والأدلة حشد المستميت قضيته واحنا نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون قضيتنا ضحض كل هذه الشبهات الباطلة إيه مصدر قدرات العنكبوت عنده ما هو في آية في القرآن بتقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني العنكبوت خلق نفسه ها ولا اتخلق من غير شيء يبقى لما أنت تقول إن جهاز المخابرات الفلاني في إرساله الجاسوس لبلد فلاني وتنكر الجاسوس وكان معاه أدوات الحبر السري وأدوات المراقبة والتلفاز والكمبيوتر والنت و و و وراح وعمل ودخل الحتة الفلانية العسكرية المحظورة في هذا البلد وجاب معلومات وهذه المعلومات مقننة كذا وكذا وكذا وكذا وجاب هذه المعلومات واداها للبلد فواحد يجي يقول له يا عم انت بتتكلم ازاي ده كل ده حصل صدفة طيب انت اللي يقول لك اللي يتهم جهاز المخابرات ده اللي بعت الجاسوس ده انه عمل ده صدفه جهاز المخابرات يقول له ايه هي ممكن يحكم عليه بالاعدام لان انت بتتهمني في عقلي بتتهمني في تخطيطي بتتهمني في تدبيري ده لما قالوا ان قصه فلان الفلانه اتعرضت ده قصه وهميه جهاز المخابرات قام وما قعدش وهكذا اذا انت حينما تتهم انسانا ما او جهازا ما او دوله ما بانها ما بتدبرش ولا بتخطط ولا ولا ولا معنى كده أو- وان كل اللي بتعمله صدفه او عشوائيه يبقى انت يا اما انت مجنون يا اما جهاز المخابرات ده مجنون هو ده اللي احنا بنقوله في العنكبوت معقول كل ده اللي بيعمله العنكبوت ده كل ده بدون هدي من خالقه جل وعلا هي استماته وخلاص هو عناده وخلاص ما هو عناد الكفر ما هو عناد الكفر واستكبار الكفر هذا هو ما اريد ان اقوله آه قبل ما نقول ما هو مصدر قدرات العنكبوت فلابد أن ندرس صفات أخرى ضرورية لكي يصبح التنكر كاملا بيعمل إيه العنكبوت العنكبوت زي ما شفنا كان فيه عينين كبيرة كده في الحلقة اللي فاتت مش عارف هي موجودة عندنا النهاردة ولا لا لا ما جبناش في الصور مش مشكلة بس انتوا فاكراها اللي هي العينين اللي بيطلعها هم له ثمان عيون في اثنين عينين كده كان بيطلعهم في الحلقه اللي فاتت زي الميكروسكوب كده طيب دي مشكله عنده في محاكاته للنمل النمل ما عندوش العينين دول فلابد يصفطهم وبعدين عنده هنا يعني ايه نقطتين داكنتين كده في جنبينه يشبهان الى حد كبير عينين الايه النمله حاجه يعني تخطيط غايه في الروعه وغايه في الابداع حتى يتشبع العنكبوت بالنملة يجب أن يخفي عيونه التي لا تأخذ شكل نقطتين كبيرتين مفردتين عند- زي عيون النملة عيون النملة صغيرين كده إحدى خصائص العنكبوت قد حلت هذه المشكلة إيه؟ وجود نقطتين داكنتين على جانبي رأس العنكبوت دول زي عينين النملة بالظبط طيب نفكر تاني نفكر تاني عشان نقول ان احنا مش بتوع الدروشه ولا بتوع الخرافات احنا بتوع العقل بالعقل كده لا يمكن ان يعلم العنكبوت بالنقطتين الموجودتين على جانبي راسه وليس من المنطق الحديث عن وضع يعي فيه العنكبوت صورته ويعن- ويعي ان عليه ان يضع استراتيجيه من خلالها يعني هو عارف ان في نقطتين زي زي عيون النمله في هذه الحاله كيف حصل العنكبوت الذي يعيش على النمل ويحاكيه على هذه العيون المزيفة على جانبي رأسه كيف استطاع العنكبوت أن يعلم وأن يحصي وأن يحاكي ما الذي سيحدث لو لم تكن ت- لديه تلك العيون المزيفة إيه اللي يحصل في هذه الحالة مهما كان العنكبوت محايك محاكيا جيدا كان النمل سيتعرف عليه ويتقتل أول عنكبوت ما كانش هيتحول كانش هتتكرر المحاولة تاني ده منذ بداية الخلق ما هي دي بقى قصة التطور يعني لو كان دخل وعرفوه وقتلوه انتهت القصة إنما لغاية الوقت بيدخل وبيحاكي وبيعد وبيرفع رجليه القدميتين عشان بيقولون استشعار ويصفط عينيه ويع... إلى الآن وياكل ويصطاد ويمشي يا اخوانا القضية بتتح... ب- ب- بتتحل القضية دي كلها بتتحل حل بسيط هناك إله إله قادر حكيم خبير هذا الإله القادر الحكيم الخبير وهو رب كل شيء يعني كل المخلوقات اللي انت شايفها ربها الله وربها الله من معاني الربوبية الهداية أن يهدي كل مخلوق إلى ما خلق له وهذا الذي ندندن دائما حوله في الآية الكريمة الذي أعطى كل شيء خلقه فيش حد اتخلق لوحده ما فيش مخلوق اتخلق لوحده هناك مخلوق يبقى فيه خالق طالما قلت مخلوق يبقى فيه خالق والخالق رب اللي بتقول رب العالمين في اليوم على الأقل 17 مرة الحمد لله رب العالمين من معاني الربوبية أن يهدي المخلوقات كلها تنحل القضية خالق ومخلوق وهذا المخلوق بيتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة طبعا من الاستحالة أن نقول أن العنكبوت قد حصل على تلك الخصائص كلها بمحض الصدفة لقد حاز العنكبوت جميع هذه الخصائص في نفس الوقت منذ خلق يعني منذ خلقه الله وهو عنده هذه الخصائص ايه مثلا ان هو اول ما يطلع من البيضة ساعة واحدة يبتدي ينسج ده من بداية الايه الخلق ما خلقوش ربنا على مراحل بقى مرة الرجلين ومرة الايدين ومرة العينين ومرة ال... طيب خلاص يعني قصة التمويه طبعا قصة طويلة بس هنزل نخلص هنتكلم دلوقتي عن المغازل والخيوط عند العنكبوت يعني القضية الكبيرة أو. أول سورة أول سورة دي طبعا رسم إيه تخطيطي دي راس العنكبوت ودي بطن العنكبوت راس العنكبوت على فكرة الشمال ده الراس وبعدين الايه البطن هي لأن المغازل بتطلع من البطن خلي بالك ما يهمنيش الارقام دي كلها انا عايز اوصل للي عايز اوصل له عند رقم 12 في اسفل البطن شايف رقم 12 بالانجليزي عند رقم 12 في اسفل البطن تتواجد ثلاثه مغازل يستخدمها عنك عندك ثلاثه هم 12 و13 و14 دول ثلاث مغازل لما حسب العلماء عدد المغازل وجدوا في كل ملي متر مربع من بطن العنكبوت خمسين ألف بكرة خمسين ألف بكرة تنتج المغازل بالله عليك اكتب الرقم ده في كل ملي متر في خمسين ألف بكرة في كل ملي متر في خمسين ألف بكرة ما هي قصة العنكبوت قصة البيت قصة البيت قصة النسج لأنه بيصطاد به بيصطاد به الغفلة والمرجهلة والمغفلين والذين يتخذون من دون الله أولياء بيصطاد به هي القصة فالمغازل عنده هي قصة العنكبوت قصة الخيوط على على فكرة كده عند رقم 12 في أسفل البطن تتواجد ثلاثة مغازل زي ما انت شفت يستخدمها العنكبوت لإنتاج الخيوط هذه المغازل مرتبطة بغدد صغيرة تفرز المادة التي تتكون منها الخيوط المادة اللي بتتكون منها الخيوط أخي الحبيب ده مادة تطلع أول ما تشم الهواء تتماسك تبقى أقوى من الفولاذ زي ما قلنا في الحلقات السابقة إن خيوط العنكبوت أمتن من الفولاذ بخمس أضعاف المادة دي إيه؟ مادة مادة سائلة أول ما تطلع من الغدة تشم الهواء تمسك زي الجبس كده مثلا يعني تمثيل يعني زي الجبس أول ما يمسك يشم المية يمسك في بعض دي, دي أول ما تشم إيه الهواء تمسك سبحانك يا رب خمسين ألف بكرة في ملي ملي في ملي متر واحد شاهد الغدد وهي تفرز هذه المادة من خلال هذا التصوير الميكروسكوبي يبقى تجيب على طول الصورة اللي بعدها وهنرجع لها تاني اسمع تجيب الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها مباشرة ديت صورة ايه تصوير ميكروسكوبي لغدد العنكبوت اللي موجودة في بطنه اللي بتطلع الخيوط لاحظ أنه توجد عدة غدد وكل غدة تفرز مادة مختلفة خلي بالك السموم بتاعة العنكبوت لها بصمة لها بصمة وراثية لها ايه يعني فكر في ال... في الكلام المعجز ده كل خيط بيطلع مادة المادة ديت سواء كانت سامة ولا غير سامة لها بصمة وراثية ولما يعني احصوا عدد العن- العناكب اللي هو 3000 مره مره 5000 والكلام ده كله فكل واحد بيطلع ماده لها بصمه وراثيه خاصه وعشان كده مش قادرين الى الان ان هم يطلعوا حاجه زي الفيروس سي كده مش عارفين لغايه دلوقتي يمسكوه علشان يط... لأن من كثره تحوره عشان يطلعوا له مصل الى الان الفيروس سي محتارين ليه؟ لانه كثير التحور مثلا ببساطه شديده مش عايزين ندخل في الفيروسات دلوقتي انما هنا لكل غده ماده بتطلع لها بصمه يعني ايه بصمه؟ يعني حاجه متفرده قوي حاجه متميزه قوي سبحان الخلاق العظيم كل ده في العنكبوت لا ده كل ده في خيوط العنكبوت لا ده كل ده في بطن العنكبوت بس سبحانك يا ربي إليك نشكو جهلنا وضعفنا وفقرنا إليك يا رب إيه والله اللهم علمنا يا رب خلي بالك بقى كل غدة تفرز مادة مختلفة خلي بالك تت- يعني راقب الصورة ويستعمل العنكبوت عدة خلطات مختلفة لتكوين نوع الخيط الذي يرغب به يعني في خيط لاصق وخيط غير لاصق وخيط سميك وخيط مرن مين اللي علم على العنكبوت بقى انه يطلع الخلطات دي فيطلع منها الخيط اللي هو اللزج عشان يلزق فيه الحشرة والخيط المرن والخيط السميك اللي يكون به ال- الشبكة اه الصورة كده اللي بعدها عشان نتكلم اكتر الصورة اللي بعدها على طول اه في الجانب الايمن فيه آه، من عنكبوت مدغشقر يوجد غدد في الجانب الايسر ايضا خلي بالك خلي بالك يعني ايه تابعني في الارقام دي آه تنتج غدد الحرير واحد واثنين في ارقام عندك مش كده في ارقام عندك على الشاشه في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الأسهم يعني واحد اثنين على الشمال أهي وبعدين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 فتنتج غدد الحرير واحد واثنين حرير جاف يتمسك به العنكبوت عندما يمشي على الشبكة أو عندما يتسلق إلى أعلى أو إلى أسفل ده يطلع من الغدد ايه واحد واثنين ايه التخصص وايه التميز وايه العظمه دي واحد واثنين تطلع حرير ايه جاف يمشي عليه العنكبوت او يتسلق عليه طيب في حرير لزج اللي هو اللي ايه اللي بينتجه عشان يعمل منه الشبكه ويلصق بالفريسه هذا الحرير اللزج في غده اخرى اللي هي ثلاثه ثلاثه بتطلع حرير ايه لزج واحد واثنين يطلعوا حرير ايه جاف الغدة اللاصقة اللزجة أربعة والغدة اللاصقة اللزجة خمسة ت- يا- تقوم هذه الغدد بتغليف هذا الحرير الأساسي ثم الغدة السادسة ستة تنتج المادة اللزجة اللازمة للصق الحرير بسطح آخر في حين تنتج الغدة السابعة المادة الخام لحرير رفيع من نوع خاص يستخدم في تغليف الفريسة بعد اصطيادها تنتج الغدة الثامنة الحرير اللازم للشرنقة ده تخصص بقى الأرقام 9 و10 و11 المغازل الخلفية والوسطى والأمامية لفوهات الحرير تصنع العناكب حريرها بواسطة هذا النظام الذي لا يضاهى ومن الواضح أن هذا النظام بمختلف تركيباته ووظائفه يستحيل أن يكون قد ظهر مصادفة مش ممكن طبعا مش ممكن يعني يعني يعني واحد واثنين حرير جاف ثلاثة وأربعة حرير لزج حرير لاصق ده هي العنكبوت ده مصنع بقى مصنع كامل للخيوط يعني مصنع تريكو طيب ي- ي- يعني نعرض الفيلم آه، سريعا كده علشان الوقت بس كده ادى العنكبوت وادي رجلين العنكبوت تأمل أقدام العنكبوت دي طبعا صورة مكبرة أدى قدم العنكبوت ال- على فكرة رجلين العنكبوت ديت بتشم وبتسمع وبتحس يعني هو أد- أدوات شوف م- مجدولة إزاي سبحان الخلاق العظيم في أقدام العنكبوت آه، يعني مراكز للحس ومراكز للسمع ومراكز لللمس ومراكز للشم ولذلك هو لما بيكبر في السن بتسقط هذه الشعيرات لما بتسقط هذه الشعيرات بيبقى غير قادر على السمع ولا على البصر ولا على الشم لأن كل قصته كلها في هذه الايه الأقدام سبحان الله وعلامة الشيخوخة عند العنكبوت إن الأقدام هذا ال- العنكبوت في على ورق الشجرة والأقدام بتاعته وهيبتدي اه ادي برضو قدم العنكبوت والشعيرات اللي طالعه منه الشعيرات اللي طالعه منه اللي هي بيشم وبيحس بها وبيسمع ويبصر بها دي المغازي اللي كنت بتكلم عليها دلوقتي اهي هي تقريبا نفس الشكل اللي انت كنت شايفه قبل كده بدقيقه واحده المغازل اللي بتطلع الخيوط المتخصصه تخصص مبهر تخصص ايه مو اهي نفس الصوره اللي انت شايفها دلوقتي يعني مغازل واحد واثنين وثلاثة واربعة وكل مغزل او كل بكرة بتطلع نوع معين من انواع خيوط العنكبوت ده لاصق غير لاصق لزج غير لزج متين سميك رفيع سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم اهو ماشي اهوت وبعدين في خيط هي ده اسمه خيط الجذب ماشي على الخيط بيقوم جا- راميه كده يقوم معلق في نبات شوف هيمشي عليه زي البهلوان ازاي شوف هيمشي عليه زي البهلوان ازاي لغايه ما يوصل لايه يعني على طول بيقوم مطلع الخيط ده في ثانيه يعني مساله الخيط ده عنده سهله وخيط ويقوم جاري عليه على طول عايز يمشي في اي حته ها بيرسم طريقه في لحظه مش في اسبوع ولا حاجه ولا في شهر ولا في سنه ده في لحظه واحده بيرسم طريقه يجري عليه ويروح ايه على الفريسة او على المكان اللي هيشوف الخيط هذا الخيط اللي هو قام شده بص بقى يعني سبحانك يا رب طريقة النسج بقى طريقة النسج الاولا يبتدي بالخيوط القطرية وبعدين الخيوط الدائرية مش العكس خلي بالك ما يبتديش بالخ- بالخارجية الدائرية وبعدين القطرية لا يبتدي من جوه ادي المركز اهوت ادي المركز اه شوف يعمل الاول الخيوط الايه القطريه اهو خلي بالك من طريقه مزجه وشوف العظمه وسبح مولاك سبح الله شوف الاول الخيوط القطريه دي الاول مش العكس خلي بالك ادي بيطلع الخيط من المركز للايه للقطر بيطلع نص قطر للدايره لمحور الدايره من من المركز لمحور الدايره من المركز لمحور الدايرة شوف سبحان الله من المركز لمحور الدايرة وبعدين هتبص تلاقيه قام هوب ابتدى يشتغل في النص بقى الايه اللي هي الحاجات الايه الدائرية بقى شوف اهو هيبتدي يشتغل في الدائرية سبحانك سبحانك ربي سبحانك ولا تقال إلا لك لا أملك إلا أن أقول سبحان الله نظام بديع مكنة تريك وهي قدامك اهوت مين اللي علمه صدفة برضو كل ده بيتم صدفة ولا توجد كده ألا شاهت الوجوه سبحان الله خلاص أنا ماشي واحدة واحدة وبعدين ما يغلطش بقى ولا يلخبط الخيط ولا لا لا لا كل حاجة هندسة هندسة مكنة تريكو شغالة شغل عظيم جدا سبحان ربي العظيم سبحوا الله تسبيحا كثيرا وحدوه سبحان الله سبحان الله وسبحوه بكرة وأصيلا شايف ال- العظمة وشايف طريقة النسج الجميلة ديت آه، غلطش بقى وجاب من آه، من بره لجوه لا اهو من بره لجوه ما يجيبش من من جوه لبره ولا يلخبط الخيط ولا حاجه على فكره ده تصوير بطيء الاولاني اللي شفته الاولاني كان تصوير سريع اسرع حاجه عن العنكبوت النسج ان العنكبوت زي ما قلت موضوعه كله بيته بيته اللي هو اوهن البيوت زي ما قلنا آه، الصورة وقفت بس هت- هتمشي شوية الوقت ان شاء الله هتمشي الوقت ان شاء الله هنا بقى العنكبوت احنا شفنا اللي بينسك في عنكبوت متخصص ان هو اول ما ينسك يبتدي يقطع البيت تاني شفت بقى هي هيبتدي يقطع بيته تاني كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا يبني البيت ويبتدي ياكله تاني حاجة غريبة هو بيسل آه، ما تفهمش هو عايز يهده ويبنيه تاني لأن العملية, العملية عنده أهو شوف بيهده ازاي العملية عنده سهلة يعني مفيش فيها صعوبة يعني أسهل حاجة عنده في لحظة يبني بيت زي ده وعنده تصميم يعني مسبق للكلام ده مبرمج في مخ ما اعرفش والله في مخ العنكبوت ولا لا طبعا له جهاز مخ رهيب جدا هداية الله عز وجل هداية الله عز وجل الهداية هدايتان هداية بيان وهداية توفيق هنا بقى ربنا علمه كل حاجة أنا بياكل أهو اه في بقى عنكبوت بينسج نسج عجيب قوي زي ما انت شايف بس نسج قوي شويه ومع ذلك فهي أوهن البيوت لأن هو يعني بيبنيه وبيهده في لحظة وزي ما قلنا الوهن اللي فيه وهن معنوي أسرة العنكبوت أسرة مفككة أسرة ما فيش فيها رابط وما فيش فيها كبير والست هي المتحكمة في كل حاجة الست هي المتحكمة في كل حاجة فطبعا ده بيؤذن بخراب لأن طبعا لابد يكون القوامة للذكر فعشان الست طبعا هي القايمة بكل التصرفات بالعكس أول ما آه، يعني تحصل على ما تريد منه كزوجة تقتله تقتله خلي بالك ده هو اللي فوق ده زي ما يكون ايه آه، جهاز انذار من بعد اللي هو انت شفته قبل كده ده لأي اهتزاز في الشبكة هو يحس به يعني يبني الشبكة وفي جهاز انذار فوق جهاز الانذار ده أول مثلا ما أي حشرة أو فريسة تيجي عليه يحس هو بإيه باهتزاز الشبكة بينسج نسج عجيب وبراق هو طبعا البيوت براقة لأنها رمز للحضارة الغربية المزيفة زخرف حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت فهو بينسج بخيوط براقة وبمناظر بديعة شفناها في الحلقات السابقة علشان يسيل لعاب الجاهلين يسيل لعاب الذين ينظرون تحت أقدامهم آه، يسير يسيل لعاب الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون لما شافوا شافوا قارون في زفته ده بقى عنكبوت عنكبوت ماشي بإيه بشبكته ده شبكة إيه قطاع خاص بقى يعني ديت private يعني يعني ملاكي مش قطاع عام آه أول ما يشوف الحشر شوف آه يقوم صيدها آه دي ماشي بشبكته بقى ده والشبكة بتاعته رباعية شكلها غريب قوي دي حاجة بقى ايه private يعني حاجة ملاكي كده هشوف بقى تاني اهوت هوب هيقوم صيدها واول ما تصاد تصاد هوب تاني اهوت لا يمكن تفلفص لا يمكن ان الش- ال- الشباك ديت آه، لاصقة لزجة سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم دي الع- العنكبوت اللي هو اه دي ده فريسه بس فريسه تقيله شويه خلي بالك اول ما بي- شوف ال- النبين بتوعه ادالها حقنه سم الوقت خلي بالك عشان يخدرها شوف شوف شوف شوف هيديلها حقنه سم الوقت بالنبين دول يوم ما خدرها ويبتدي يلفها يغلفها يبتدي يغلفها فاكرين ال- بتاع- عشان لما ياكلها بعد كده تبقى طازه يغلفها بالخيوط بهدوء شديد خلاص اتخدرت اتخدرت بس ما ماتتش هو شوف بيلف عليها خيوط ازاي شوف بيلف عليها خيوط ازاي عشان تبقى بعد كده ايه جاهزه للاكل بعد كده وجبه جميله سخنه ده عنكبوت بيسموه العنكبوت الايه ال- الحرامي عنكبوت الحرامي ده يعني جاي لواحد ل- لس- لشبكه تانية بتاع عنكبوت تاني قاعد في شبكته بس ده جاي بقى ايه ياخد الفريسه على الجاهز حرام يعني ادي الفرخه والتاني عنكبوت قاعد في بيته آمن آمن من أي حاجة ده جا- منتظر عشان ياكل فرخته بس ده بقى يعمل إيه بقى؟ ده يبتدي يقطع في خيوط الإنذار لأن في خيوط إنذار شوف بيقطع فيها إزاي؟ علشان ليه يقطع حدود الانسان لانه لو كلها على طول العنكبوت صاحب البيت هي- هيحس بيه ويجي يقتله فيعمل ايه يبتدي يقطع الخيوط اللي بتربط الش- ال- الفرخه في ال- في الشبكه لا، اه ده العنكبوت الاساسي قاعد امن هو يبتدي يقطع في الخيوط يبتدي يقطع في الخيوط شوف بيقطعها ازاي علشان بعد كده يسلكها كويس قوي من غير ما يحس بها صاحب البيت او بيحس به يعني صاحب البيت شوف ه- يعني خلي بالك من تقطيعه لخيوط بيسموها خيوط الانذار ما هي خيوط الانذار في الشبكه لايه هي خيوط الانذار اول ما الحشره او الفريسه تلمس هذه الخيوط تهتز الشبكه اول ما تهتز الشبكه يحس بها العنكبوت هو صاحب الشبكه فده يعمل ايه بذكائه الفطري الغريزي بهدايه الله عز وجل له هذه الفطره التي خلق الله فيه يبتدي يقطع يقطع خيوط الانذار علشان ياخدها لوحده بقى كده يلفعها على كتفه وايه ويجري يجري من غير ما يحس بيه صاحب الايه اه خدها عشان يتمتع بها لوحده لا حرامي قلت لك العنكبوت آه، مخلوق غريب وانا في غايه العجب يعني في غايه ال- الخشوع امام اختيار الله عز وجل للعنكبوت عشان عشان يمثل به في هذا ال- في هذا المثل العجيب مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون آه، برضو الحلقة يعني أوشكت على الانتهاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا اللقاء والبقاء مرة أخرى مش عارف هنتكلم في العنكبوت تاني ولا في حاجة تانية ربنا يقدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء لسه كم؟ طيب طيب ده انا بس عايز الصوره اللي هي ان الاستاذ محمد قال لي لسه فاضل اربع دقائق الصوره اللي هي يعني عليها الدور دي ما هي ديت ال- الش ال- ال- الفريسه الفريسه الصوره اللي هي ايوه ما هي دي الفريسه بقى اللي لما العنكبوت آه، غلفها شفت مين اللي علمه بقى خلي بالك بيغ- بيغلفها بخيوط خاصة م- يعني الخيوط اللي بتغلف الفريسة غير الخيوط اللي بيمشي عليها العنكبوت غير الخيوط اللي بتلزق عليها الفريسة افهم كده تأمل كده الخيوط اللي بتلزق عليها الفريسة غير الخيوط اللي بيمشي عليها العنكبوت ولو العنكبوت مشي على الخيوط اللي بتلزق عليها فريسه كان زمانه مات من زمان انما لا يمكن يموت لا يمكن يموت بالطريقه دي يعني هو ماشي وعارف الطرق السريه والممرات السريه اللي يمشي عليها وفي خيوط تانية بيغلف بها الفريسه اللي هي الخيوط دي ولذلك ال- الصوره اللي بعدها برضه الصوره اللي بعدها برضه ديت بتبين ايه خيط الشرنقة المقاومة للتمزق الخيط المطاطي اللزج الذي يكون الخيط اللولبي القابض وده الخيط اللولبي الأقل مرونة الذي يمشي عليه العنكبوت وده الخيط الأقل مرونة الذي يكاد يكون صلبا والمكون لإطار الشبكة وده خيط الشرنقة وده الخيط الناعم يعني أنا عايز أقول إن الصورة اللي قدامك ديت فيها كل انواع الخيوط او تقريبا بعض انواع الخيوط اللي بينتجها العنكبوت وكلها مش واحده ده في خيط شرنقه في خيط مطاطي لزج في خيط لولبي اقل مرونه في خيط اقل مرونه يكاد يكون صلبا في خيط شرنقه في خيط ناعم خلاص نخلص آه، على الصوره دي ان شاء الله ونسال الله تبارك وتعالى في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يرحمنا برحمته وأن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا واجعل الشهادة آخر كلامنا وهون علينا سكرات الموت اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تقبضنا على معصية أو غفلة واقبضنا اللهم على التوحيد والسنة اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم آتنا رحمة من لدنك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله فإلى لقاء الجمعة القادمة حول برهان جديد على إعجاز القرآن وحتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته
أعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان رهان من فيض المولى يجلو أسرارا